بسم الله والابن الروح القدس الاله الواحد امين احنا ماشيين في سلسلة انا هو باب الخراف خدنا المسيح الباب فهمنا ازاي كل واحد لازم يبقى مركز انه يقدم المسيح مفيش سكة تاني تريح الناس على الارض وفي السماء غير ربنا خدنا المسيح صانع المعجزات خدنا المسيح غافر الخطايا خدنا المسيح ال role model او ال perfect teacher ناخد المسيح المصلوب الانجيل علمنا انه ما تنفعش كرازة من غير صليب نحن نكرز بالمسيح مصلوبا لما نزل فريق دكاترة اثيوبيا مش عارف كان اول ولا تاني مرة وكان لسه الثورة طازة من اربع سنين كان السؤال اللي بيجي لهم دايما ازاي انتوا بلادكم بتتحق يعني والعه وانتوا معرضين للاضطهاد وسايبين ده كله جايين تخدمونا وواحد قال لهم ما معناه انتوا بالظبط بتعملوا زي المسيح المصلوب اللي جاي يتعب عشان حد غيره يعني بيموت عشان حد تاني فكرة الصليب او المصلوب هي اساس في الكرازه واحنا احيانا بننسى نتكلم عن الصليب وننسى نعيش فكرة الصليب لان الكرازة مش مجرد كلام هي منهج حياة فلو انت عندك المنهج ده متبرمج عليه هتقدر توصله وتقدمه صح مشكلة البشرية أنا بعيد شوية مبادئ عشان نثبتها كلمة ال corruption corruption كلمة معروفة أكتر في لغة الناس من كلمة sin عشان كده في الكرازة يجوز تستخدم كلمة corruption أكتر من sin بس هم هيفهموها corruption في السياسة corruption okay وليكن بس في الآخر احنا نقصد the corrupted nature of human beings البني آدمين باظوا في فساد في كل حاجة الفساد ده مطلع ثلاث حاجات كبيره الفساد ولد في الطبيعة البشرية فكرة الخطية والدينونة الجميع أخطأوا ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد الكل مدان الكل تحت الدينونة الكل محكوم عليه بالهلاك الأبد ودي حقيقة لازم تبقى موضوع من مواضيع كرازتنا ليه انت بتنبه اللي قصادك انت ماشي في سكة هلاك أبدي مش لازم تتقال له كده بلانتلي يعني بس انت عاوز تقول له كده زي واحد بيجري بالعربية وفي الآخر هيقع في البحر فأنت لازم تقول له السكة دي بتوصل على فين الفساد كمان هو اللي بيفسر لنا ليه الدنيا دي فيها وجع وجع ده تسميه ظلم تسميه حادثة تسميه مرض تسميه قهر تسميه تعب نفسي في وجع مشكلة الألم اللي في الدنيا مرتبطة حسب ال theology بتاعنا مسيحية بتقول إن الإنسان بسبب خطيته دخل الوجع الحسك والشوك والوجع بتاع حواء وقايين يقتل هابيل كل النكد ده دخل بسبب الخطيه النتيجة النهائية الموت الأبدي الموت مش مجرد واحد عمره يخلص الأخطر من أن العمر يخلص what's after فاحنا عندنا إعلان إلهي أن في حاجة اسمها عذاب أبدي هلاك أبدي دينونة أبدية نار لا تطفأ موضوع يخوف فانت بتنقذ الناس من النار بتنتشلهم من النار في مرقس 8 نرجع لإنجيل مرقس ابتدأ يعلمهم أن ابن الإنسان ينبغي أن يتألم كثيرا بصوا الكلمة كمان must suffer لازم يتألم ويرفض من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وبعد ثلاثة أيام يقوم وقال القول علانية فأخذه بطرس إليه وابتدأ ينتهر فالتفت وأبصر تلاميذه فانتهر بطرس قائلا اذهب عني يا شيطان لأنك لا تهتم بما لله لكن بما للناس يبقى واضح ان المسيح اتكلم عن صليبه كتير قبل صليبه عشان كده كان من حق ربنا يسوع يصعب عليه من تلاميذه لانه قال لهم انا هموت واقوم يعني كان حد حسبها من الاربع اناجيل حوالي 8 مرات هموت واقوم قالها كتير بس كل ده اتبخر لما لقوه بيتمسك وهيموت ما نسيوا حكايه هقوم هقوم دي فاكرين لما كان نازل من على التجلي وقال لهم ما تحكوش لغايه بعد ما ايه ما اقوم ما فهموش ايه تقوم يعني هيحصل ايه يعني مش راضيين يفهموها قوي لكن المسيح اتكلم كتير قوي عن موته وقيامته خلينا برضو نراجع شوية مبادئ قبل ما ندخل على المسيح المصلوب انت هتقدمه ازاي هتوصل صلب المسيح للناس ازاي ايه إيه القصة دي وايه جدواها ومعناها بالنسبة لواحد عايش ياكل ويشرب وينام ويجيب فلوس وبكرة هيموت يعني إيه انا مالي مالي يعني بالقصة دي الشر في العالم أم، ملوش جوهر في ذاته الشر ملوش جوهر في ذاته ده فكر مسيحي بمعنى ايه الشر هو غياب الخير الخير له طبيعة الله صانع خيرات متى غاب الخير بقى في شر زي الضلمة غياب النور لكن الضلمة مش حاجة أم، في حد ذاتها لا البرد هو غياب الحرارة فاحنا عندنا عشان كده احنا ما بنوافقش الفلسفات والديانات اللي بتعتبر ان الشر له اله خاص بيه حتى الشيطان الشرير احنا ما بنعتبروش اله مط... يعني آه، منفرد بذاته هو برضو under control ربنا اله واحد مفيش الهين اله خير واله شر ربنا بتاعنا اله واحد في شر لان الناس مش عاوزه الخير في شر لان الخير بيغيب باراده البشر لكن الشر ملوش كيان في ذاته عشان كده الشر له نهايه في الاخر مش هيبقى فيه غير خير بس الشر ده قصه هت- ليها نهايه يعني كمان الشر هو صناعه الانسان لما تبص لخلقه ربنا ربنا صنع الكل حسنا حسنا by the way معناها صح معناها خير معناها فيش ولا حاجه غلط لكن الانسان لما بارادته الحره خرب على كلمه حسنا دي الموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس لكن خلقت الإنسان على غير فساد حسن جدا الشر كمان معناه انفصال عن الله كل الكلام ده هيفيدكم في الحوارات اللاهوتية مع أي شخص غير مؤمن لو تصورت انك بتتكلم مع شخص عاوز يقول لك ليه بتقول ربنا لازم يتصلب ليه بتقول لازم يموت ليه عندكم العقيدة دي ليه الفكرة دي يعني فانت لازم تبتدي ان في مشكله عاوزه حل في قصه حقيقيه انت مشارك فيها كانسان انت مش بتف- بتتكلم في mythology آه، اسطوره او خيال انت جزء من القصه انت بتموت انت خلاياك ب... وانت قاعد دلوقتي بتموت فانت واحد جوه القصه فالشر ببساطه واحد بيزق ايد ربنا يقول له من فضلك سيبني في حالي انا عاوز اعيش من غيرك okay انت حر هتعيش من غيري بس انا مصدر الحياه يبقى الموت دخل يبقى انت اخترت الموت ما اخترتش الحياه عشان كده حتى في القداس الاغريغوري نقول انا انا اختطفت لي ايه قضيه الموت كمان كلمه شر في لغه الكتاب قد تعني الخطيه وقد تعني الالم ودي بقى بتلخبطنا شويه ليه في اشعياء مثلا يقول لك الرب صانع الشر او خالق الشر ايه ده بقى ده عكس اللي انا بقوله لا هنا الشر يقصد بيه ايه الحاجه اللي انت مش بتحبها كانسان لكن ربنا شايفها مش شر بس انت شايفها شر يعني ايه لو جالك مغص انت مش مبسوط بس ربنا شايف المغص ده مفيد احكي لكم حاجه شخصيه انا حكيتها قبل كده زمان ما كنت بتمرن في امريكا وانا طالب طب من اكتر من 30 سنه وبعدين دخلت واحدة بتعمل حاجة اسمها يعني آه، استكشاف عندها مغص مزمن في بطنها ومش فاهمين السبب فالجراح بيقول لي وانا واقف جنبه الست دي بلسد الست دي مبروك مش فاهم يعني فتح بطنها مبروك على ايه يعني فقال لي لانه اكتشف ان في ورم في اوله فقال لي كده هتتعالج وهتخف مش هتحتاج اي حاجة تاني الورم لسه مبتدئ قال لي بس الست دي محظوظة لأنه الوجع اللي جالها خلانا نكتشف بدري وعلاجها سهل أوي قال لي ال cancer ده بالذات ال colon cancer في الحتة دي usually بيجي من غير أعراض فلو كنا جت بعد سنة كانت هتبقى terminal يعني ما كانش حاجة تتعمل هنا المغص طلع انه فايده فاهمين المغص طلع انه نعمه طلع انه blessing بس بالنسبة للست دي هي مش مبسوطة ان يكون في مغص فبتسميه شر فهمت زي التعبير اللي قاله ايوب الخير نقبل من الله والشر لا نقبل يعني ربنا شرير لا هو الوجع اللي جابه لايوب في نظر ايوب شر لكن في نظر ربنا هو خير لانه خلص ايوب يمكن ايوب ما كانش يخلص من غير الوجع ده اذا وانت بتتكلم عن evil خلي بالك في ذهن اللي قدامك ممكن يبقى له معنيين مختلفين جدا زي كلمة تجربة في يعقوب واحد تجربة في يعقوب واحد أول paragraph بتقول افرحوا بيها احسبوا كل فرح حينما تقعون في تجارب متنوعة تجربة هنا بمعنى ايه الترايل التست الاختبار الألم اللي يفيدك بعد كده بيقول لا يقول أحد إذا جرب أني أجرب من قبل الله الله غير مجرب بالشرور ولا يجرب أحد بالشرور إيه ده بقى يعني نفرح بيها ولا نقول مش تبع ربنا لا التانية موضوع تاني التانية اسمها temptation يعني لما واحد يغلط ما يقولش ربنا خلاني أغلط لا ربنا ما بيخليش حد يغلط ربنا ما عندوش شر يقدمه للناس فلو غلطت تبقى غلطت بمزاجك بإرادتك كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته والشهوة إذا كملت تالت خطية الخطية إذا كملت تنتج موت يبقى هنا تاني لازم واحنا بنتكلم مع الناس خلي بالكم احنا مش بنتكلم بس لغة الكتاب ايه لا الناس كمان ممكن تستخدم كلمة ايفل عن مجاعة عن مرض عن حادثة لا ده غير كلمة ايفل بمعنى الكذب والقتل والزنا واضحة ففي ذهننا احنا دي غير دي لانه ممكن يكون الوجع فايدة للبشرية لكن الشر عمره ما كان فايدة للبشرية لو كان بمعنى الخطية طيب أنا هقدم الصليب ليه بقى يعني أنا هتكلم على المسيح المصلوب ليه هتصور أن أنت في حوار مع شخص غير مؤمن أولا الصليب بالنسبة لنا هو أهم إعلان عن أهم حقيقة الله محب ربنا موجود دي ممكن بالعقل نوصل لها مش ممكن كل ده يطلع كده عشوائي لازم يبقى فيه designer controller creator مقبولة عند ناس كتير طب طبيعته ايه بقى الشخص ده صفته الاولى ايه الغالب على طبعه ايه يحب نفسه زينا كده يحب يمجد روحه ولا هو ايه بقى احنا بنعلن في المسيحية الاعلان الكتابي يعني الله محبة طب بأمارة ايه بص في امارات كتير قوي منها الخلق نفسه الطبيعة البني ادم بس اهم امارة ان ربنا جه مات عشان عشان كده المسيح لو المجد حطها بالمعنى ده قال ليس هناك حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه فلو أنت دخلت في حوار مين ربنا ربنا بالنسبة لي الإله اللي خلقني وجالي حل مشكلتي ومات بدالي أوكي حتى لو مش هتعجب اللي قصادك بس إن وجد إله بهذا الجمال لا يمكن حد يقاومه محدش يقدر يقول مش أحبه وده اللي قاله المسيح في إنجيل يوحنا 13 أنا إن ارتفعت عن الأرض عمل إيه؟ ليه هيجذب الجميع؟ لأن ده إعلان الحب لما ربنا له المجد يبقى متعلق على الخشبة محدش يقدر يقاوم كله هينجذب ليه؟ ده ربنا؟ طب يعمل كده ليه؟ عشانه؟ لا عشاني أدوب بقى أقع يبقى هو حللي كل المشاكل يبقى ده حب بجد لأنه مش بيموت لنفسه بيموت ليا بيتبهدل عشاني من أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء تجسدا قبر كل ده من أجلنا يبقى الصليب حب الله كمان معناه حلو قوي ان في غفران حقيقي لان في غفران بلا صليب ده محبه رخيصه جدا بمعنى ايه في ناس تقول لك هو يكلف روحه ليه ما يقول okay وخلاص نقول له sorry يقول خلاص ما خلاص ده ايه طب ما هو ما تعبش بعدين يقول لي بحبك احبك انت تعبت في ايه يعني انما لما يقول لي صدقني بحبك اقول له خلاص مش قادر اقول لك لا مصدقك زي مره كان واحد terminal cancer الله يرحمه يعني فبقول له صدقني ربنا بيحبك قال لي انا حاطط الصليب قصاد عيني عشان ما اشكش في دي ابدا بقول له صدقني ربنا بيحبك قال لي أنا الصليب قصاد عيني طول الوقت حطه كده قدام سريره عشان مش هسمح لمخي أشك في دي هيحبني لأنه اللي عمل كده يعمل اللي هو عاوزه بعد كده مش ممكن أقول له ما بتحبنيش هو مديني أمارة ما ينفعش أشك فيها خلاص أكيد في تفسير تاني بقى للوجع اللي عندي يعني بيظبطني بقى بي... أوكي براحته بس هو فاهمها صح الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين كيف لا يهبنا معه كل شيء أكيد كل حاجة منه هتيجي صح بعد كده لو في فداء زي بتاع اليهود أو غير اليهود بلا إله مصلوب تبقى قضية عادلة شكلها عادل بس بلا حب فين التكلفة فين الإله اللي بيحبنا لو لو واحد خطف ابنك وطلب ألف جنيه تدفع الألف جنيه بس لو طلب عمرك بدل ابنك لا ده موضوع تاني هنا ده حب بجد فإلهنا بيموت عشان هي دي أول شهادة للحب القديس بولس له تعبير جميل يمكن ده اللي بيحركه ككارز يقول مع المسيح صلبت أحيا لا أنا بل المسيح يحيا في ما أحيا الآن في الجسد أحيا في الإيمان إيمان ابن الله الذي أحبني طب أمارة إيه gave himself for me أسلم نفسه لأجل يبقى أدي معنى الصليب اللي بنقدمه للعالم معنى تاني الصليب في المسيحية هو حكمة الله الموضوع مش مجرد حب بس وحب بازل وحب واضح صريح لا كمان صليب المسيح بيقدم حكمة وده القراية اللي بنقراها في عيد الصليب اللي منكم يحضر قداس عيد الصليب دايما نقرا كورنثوس الأولى أول إصحاح لأن بولس أكتر واحد اتكلم عن الصليب ومعناه قال المسيح على فكرة مش بعتني عمد بعتني أبشر المعمودية تيجي بعد التبشير لأنه كان في ناس بتقول احنا بتوع بولس فقال لهم هو أنا يعني تتعمدوا باسمي يعني القضية مش مين عمد المهم ان انتوا تتعلقوا بربنا مش بيه لألا يتعطل صليب المسيح كلمة الصليب عند الهالكين جهالة يعني الناس تقول لك ايه شوية المجانين اللي ماشيين ورا واحد مصلوب يعني اديني عقلك يعني يعبدوا واحد مصلوب مالهم مهزئين روحهم كده ليه يعني فالصليب عند الهالكين جهالة nonsense يعني وده سر الكتاب اللي كتب واحد اسمه ليست اسمه ايه جوش ماكدويل لما كان بيتريق في الجامعة من 40 سنة على ال carpenter اللي العالم ماشي وراه حتة النجار اللي العالم ماشي وراه ولما آمن كتب كتاب مشهور قوي اسمه More Than a Carpenter أنصحكم تقروا الكتاب الترجم عربي كمان More Than a Carpenter بيقول لا طلع أكتر من نجار بكتير بس هو كان بيتريق يعني المسيحيين مبهدلين روحهم ليه يعني يعني حتى يقولوا ربنا عالي في السماء ومحترم يعني لكن يذل روحه ويبقى نجار وفي الآخر يتصلب ونمشي وراه هنا في حكمة بقى حكمة أعلى من من البديهية العقلية التلقائية دي مكتوب سأبيت حكمة الحكماء وأرفض فهم الفهماء أين الحكيم أين الكاتب أين مباحث هذا الدهر ألم يجهل الله حكمة هذا العالم إن كان العالم في حكمة الله لم يعرف الله بالحكمة استحسن الله أن يخلص المؤمنين بجهلة الكرازة اليهود مستنين معجزة واليونانيين مستنين فلسفة ولكننا نحن نكرز بالمسيح مصلوبا مش هيعجب اليهود لأن اليهود عاوزين معجزة ومش هيعجب اليونانيين لأن اليونانيين يحبوا المنظرة والعجرفة عاوزين فلسفة إنما بالنسبة لكل المؤمنين أو اللي هيخلصوا الصليب هو كل حاجة فبالمسيح قوة الله وحكمة الله لأن جهل الله يعني ما اعتبر جهلا من الله أن يصلب نفسه طلع هو أعلى حكمة وما اعتبر أنه ضعف من الله لأنه سايب نفسه يتذل على الخشبة طلع أنه أقوى من أي قوة ودي بقى غشناها في لحن مشهور يوم الجمعة العظيمة ومونو جنيس بنقول له أظهرت بالضعف ما هو أعظم من القوة دي غشناها من الآية دي لأنه بيقول ضعف الله أقوى من الناس المسيح باين كأنه ضعيف وقليل الحيلة ومغلوب على أمره بس طلع أنه هو أقوى من الشيطان اللي زال العالم كله أقوى من الموت وأقوى من الهلاك ثالث فكر يبقى لما بنتكلم عن الصليب على فكرة احنا مرة عملنا حوار في عيد الصليب ازاي تتكلم عن الصليب ممكن تمسك صليب في ايدك يفتح لك موضوع ممكن ترشم الصليب يفتح لك الموضوع ممكن تبقى دائق صليب يفتح لك موضوع ممكن تدي صورة الصليب فاللي قدامك يسألك تتكلم انما يعني موضوع الصليب مداخله مش صعب لكن هتقول ايه ده المهم هتقدم انهي مسيح انهي معنى يبقى واحد الصليب حب اتنين الصليب حكمة افتكروا ده حكمة انها ما تتحلش غير كده ان ربنا بينقذ البشرية بالصليب او بموته من اجله في معنى ثالث مهم في الصليب الصليب معناه ربنا كبير قوي ده الغير محدود بيشاركني الوجع هو ممكن يشيل الوجع بس لو شال الوجع غالبا شال معاه الابديه لو رفع عني الألم دلوقتي ممكن أكون رايح جهنم يقوم يسيب الوجع لأن الوجع مفيد ويعمل إيه يجي إيه يتوجع معي زي تشبيه بسيط قوي ماما بتدي دواء لطفل بس الدواء مر فتقول له بص حبيبي ماما هتشرب اهي بص هو مر شوية بس ايه هو ده المفيد لما يلاقي مامته شربت يحس انه ايه ما يقدرش يقول لها ماما مفتريه ما هي شربت فالرد على ان ربنا مفتري لانه بيعذب البشر هو الصليب كان يبقى مفتري لو قاعد في التكييف وسايبنا احنا نتسلق بس هو ما عملش كده هو نزل وشاركنا اذا كلمه عشان كده شركه الامه او شركه صليبه بتيجي كتير في كلام بولس ليه لان الصليب بيعزيني وانا موجوع لأن ربنا حاسس بيا لأنه اتوجع بجد واتظلم بجد واتقهر بجد واتذل بجد فأي مشاعر من دول هعدي عليها هبص أقول له أنت حاسس بيا مش هقدر أعترض لأن اللي سمحت لي بيه سمحت لنفسك بأكتر منه فما عنديش اعتراض ما أقدرش أعترض كنت هعترض عليك كإله ظالم لأنك أنت سايبنا نتذل بس مفيش بقى اعتراض بعد ما انت شايفني كده وانت اتذليت كمان يبقى ربنا يشارك الانسان المه على فكره دي بتفرق مع الناس جدا حتى غير المؤمنين لان اي فلسفه او دين اخر لا يتجاسر انه يسمح لذكائه انه يعني يقترح فكره ربنا يتوجع بس هي دي المسيحيه قديس اثناسيوس يقول ولان الله ليس له جسد يتالم كان لابد لله الكلمة أن يأخذ جسدنا لكي يكون قابلا للألم والموت كي يشاركنا لأن هو بدون تجسد طب هيعمل إيه؟ ما هو كده مش هينفع يتوجع لا هو عاوز يتوجع عشان كده بالمسامير التي سمرت بها انقذ هنا في بقى علاقة بين الوجع بتاعك وبين اللي أنا فيه ده الإنسان المسيحي كمان بيشارك الله ألم يعني هو شاركنا وجعنا وبقينا احنا بنشارك وجعه انت ككارث بقى تحمل في جسدك جراحات الرب يسوع يمكن تسافر تجوع ممكن تسافر تتذل ممكن تدخل في وجع من او تعب الخدمة جامد قوي انت النهاردة بترد بقى مسيح جه مات عشانك وتذل عشانك وانت بتقول له انا هرد ده ايه يعني هتوجع معاك هتعب عشان خاطر عيالك زي ما انت تعبت عشاني يبقى احنا الخدمة والشهادة للمسيح والكرازة هي الهدية رد الهدية على قدنا لتعب ربنا معانا لماذا الألم السؤال المشهور جدا في الأبولوداتكس لو كان ربنا حنين ليه يسمح للبشر اللي بيحبهم بالغلب ده كله أهم إجابة الصليب أهم إجابة هي فكرة الصليب انه حتى لو ما عنديش رد كامل ليه سامح بكده يجوز ما اعرفش لكن اللي باكده لك انه سامح بكده لانه بيحبهم باماره انه شاركهم الوجع يبقى ما ينفعش تقول انه مش بيحبهم لو قلت الناس بتتعذب يبقى ربنا مش بيحبهم طب والصليب هتوديه فين مش هينفع غير تقول يبقى بيحبهم الصليب علامة الحياة يبقى قلنا أربع أفكار لغاية دلوقتي الصليب الحب الإلهي والصليب الحكمة والصليب الوجه الشركة الألم بين الله والإنسان وأخيرا الصليب من البداية علامة الحياة طبعا احنا كفرعنا الأنخ دي كانت علامة مبكرة للصليب لكن شجرة الحياة اللي في أول الكتاب برضه هي الصليب أو هي فكرة الصليب أن الحياة مرتبطة بالعلامة دي الموتة دي ادتنا احنا الحياة يعني لولا الموتة بتاعة المسيح كنا كلنا دخلنا في الموت الأبدي بالصليب بقى يتقال أين شوكتك يا موت where is your sting O Hades where is your victory يعني الجحيم كان منتصر قبل الصليب ما كانش حد يقدر يقف قدام الجحيم بس انهار الجحيم قدام الصليب خلاص أبواب الجحيم لن تقوى على الكنيسة لأن الكنيسة ماسكة صليب متجملة بالصليب بترشم صليب بتبشر بالصليب الكرازة بالمسيح المصلوب معناها أن ربنا بيحب الإنسان ومش عاوز يهلك وبيحبه بلا حدود لدرجة قبل الصليب كمان الكرازة بالمسيح المصلوب معناه ربنا بيكره الشر جدا مش معنى انه بيحب الناس انه موافق على الشر في امريكا وكندا واستراليا قضية الجاي مارج مولعة الدنيا في الكنايس دلوقتي ليه؟ لأنه حاطينهم في كورنر لو ما, ما قبلتوش الجاي مارج زواج المثليين تبقوا انتوا بتكرهونا الكنيسة عمالة تقول لا احنا بنحبكم بجد لكن مش موافقين على ده ده خطية هما الشيطان بقى بيلعبها صح بدل رافضين ده تبقوا مش بتحبونا تبقوا انتوا عندكم discrimination يا مسيحيين تبقوا انتوا بتكفروا الناس تبقى انتوا eccentric تبقى انتوا ارهابيين تبقى انتوا مطلعين المسيحيه حاجة مشوهة تماما عشان مش قابلة ده هي مش هينفع تقبل لأن ده خطية لكن فعلا المسيحية بتحبهم بتحب كل المثليين طبعا مش ولاد ربنا في الآخر عندهم ضعف عندهم خطية طب ما أنت خاطي وأنا خاطي واتس نيو يعني أيوة بس دي خطية كبيرة وليكن خطية كبيرة ولا صغيرة في الآخر هي مفيش حل غيره هو الحل فأنا بحبه بجد بس مش هحب اللي بيعمله هي دي المعادلة الصعبة الصليب بقى حلها ان ربنا بسبب الخطية التمن غالي جدا بتبهدل جدا فالصليب كمان بيشاور ودي قالها اثناسيوس على بشاعة الشر على ان الشر وحش قوي عشان يكلف ربنا كل التكلفة دي وفي نفس الوقت على غلاوة الانسان مهما كان شرير الكرازة بالمسيح مصلوب بتفتح السماء بتدي رجاء بقى اذا في فعلا رجاء لأي إنسان مهما عمل بأمارة أن ربنا مات عشانه إذا ما ينفعش بعد كل اللي عمله ده تقول ده easy إن واحد يدخل النار it's not easy لأنه ما ي... يلا ربنا عمل ده كله عشان يسيبه يدخل النار لا لا ما تمشيش كده بالنسبة بقى للكارزين على المستوى الشخصي انت لو بتكرز بالمسيح المصلوب ومتبرمج صح انت هتبقى بتحب تتعب مش بتحب ترتاح دي بقى الترجمة الشخصية لفكرة الصليب عليك بدل بتقدم المسيح مصلوب انت لما تبقى مرتاح في اي mission تبقى قلقان لانها تتعارض مع فلسفة الصليب طب متبهدل في تعب في ارهاق في ضغط نفسي في okay عادي انت متوقع ايه من هو قال كده هتمشي ورايا تشيل صليبك وتمشي ورايا انت عاوز تمشي ورايا من غير ما تشيل صليبك ما تجيش كمان كارز يصلب جسده مع الأهواء والشهوات تعبير اللي قاله بولس الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات كرازة محتاجة صيامات محتاجة نسك محتاجة سهر محتاجة control على الجسد محتاجة نسك يعني زهد كده في الحياة ليه لأنك عاوز روحانية مش عاوز حاجة جسدية انت بتصلب جسدك باختيارك عشان ربنا يشتغل بيك الكارث بيقدم نفس المنهج بحبك وانت عدو بتأذيني حتى لو هتموتني ما بعرفش غير احبك لانه الصليب بيقول لي كده يبقى نحن نكرز بالمسيح مصلوبا المسيح له المجد موضوع الكرازة وصليب المسيح ايضا موضوع الكرازة بنقدم الصليب انه علامة حب الله للناس حكمة الله في خلاص الناس شركة الله في آلام الناس هو طريق الحياة مش بقدمه كوعظة بقدمه كمنهج حياة الناس لما بتشوفك سايب الدنيا كلها عشان تخسر رجليهم وتتعب معاهم وتحل مشاكلهم وتموت عشانهم هيحبوا المسيح بتاعك لإلهنا كل مجد وكرم